السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة سبأ كنا توقفنا عند آية 34 قول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين بعد شوط جه في الدار الأخرة يبين ما يحدث من جدال وتنازع وتلاعن بين المستكبرين والمستضعفين وقلنا هنا جه اشمعنا في سورة سبأ الذين استكبروا والذين استضعفوا سورة البقرة الذين اتبعوا والذين اتبعوا وكل سياق يجيب لفظ معين بعد هذا التلاعن اللي صدر منهم صدر منهم في الدار الآخرة رجع للدنيا تاني يبين ان كان اللي بيقود المعركة هم المستكبرين وان كان الضعفاء تبع لهم لذلك هنجد هنا في الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال الرد مين المترفين طب المستضعفين قالوا ايه فين ردهم الإمام البقاع بيقول كانوا تبعا لهم يعني المترف يطلع يقول إن بما أرسلتم به كافرون يوم المستضعف يطلع يقول إن بما أرسلتم به كافرون كان تبع لهم لا ليس له رأي كان تابع هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا إن العدو الأصيل لدعوات الأنبياء العدو الأصيل لدعوات الأنبياء ودي سنة وما أرسلنا في قرية وما أرسلنا في قرية من نذير إلا وما إلا لاستثناء الحصر ده ده سنة ثابتة إن العدو الأصيل هم المترفون رجال الاقتصاد اللي ليهم مراكز بيخافون من أي تغيير يحدث أي تجديد أي ثورة أي دين أي حاجة بتحدث هم خايفين على مصالحهم الاقتصادية يرفضونها خايف على مصالحه هي مصالحه مترتبة كده هو دلوقتي مظبط كده له معارف له اتصالات بيخلص مصالحه له حاجته اي تغيير هيحصل لما يجي يقول له في دين جديد بيساوي بين الناس في الحقوق وفي ذكاء وفي كذا وكذا يرفض يخاف على مصالحه الاقتصادية فالعدو الأصيل دائما وأبدا لأي تغيير هم رجال الاقتصاد وهم دايما اللي بيصرفوا على ابطال اي تجديد دايما رجال الاقتصاد هم اللي معاهم فلوس هم اللي بيصرفوا سواء اعلاميا او على الارض لمنع اي تغيير ده يحدث لان خايفين على مراكزهم هو زي ما كان كتير من اشراف قريش يبعت ناس يصرف فلوس يبعت ناس يديهم فلوس يقفوا كل واحد يقف على مدخل مكة قيل 12 مدخل من مداخل مكة كل واحد يوقفه يديله فلوس عشان يقف واي حد يجي يدخل مكة يقول له انت رايح فين ويقول كلام يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده ساحر او ده شاعر او ده مجنون كانوا يشتروا يدفعوا فلوس يشتروا الجواري ويعلموهم شعر هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال وزل رفعنا لك ذكرك بيعلموهم الجارية أغاني سب للنبي صلى الله عليه وسلم يروحوا سوق الجواري تتباع الجارية ديت الجواري دي تتباع في كل جزيرة العرب فأي تجمع تقعد تغني لهم وترقص لهم تذكر هذا هذه الأغنية وهذا الشعر اللي فيه سب النبي صلى الله عليه وسلم مجهود بيبذل إعلامي يعني ما كانش فيه طبعا فضائيات لنشر الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صد عن الدعوة ده كله عايز صرف مين اللي هيشتري الجواري مين اللي هيصرف مين اللي هيدي للناس فلوس تقف مين اللي هيصرف على ابو جهل لما قال له انا ما عنديش واحد قال له ما عنديش فلوس اطلع بدر قال له اطلع وانا هصرف عيالك عيال انا اللي هصرف وغيره فلوس تصرف ينفقونها ثم تكون عليهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة في فلوس بتنفق للصد عن سبيل الله ملايين مملنة تنفق للصد عن سبيل الله فيقول الله عز وجل حتى نعلم هذه السنة مين العدو الأصيل وما أرسلنا في قرية كلمة في قرية يعني الرسول لازم يتغلغل بين الناس مش وما أرسلنا إلى قرية أما بعتك إلى واحد غير في البيت إلى البيت غير في البيت لما تروح إلى البيت مع انك وقفت على الباب ما دخلتش اما تروح في البيت يبقى انت دخلت فما ارسلنا في قرية الرسول يتغلغل بين الناس يأكل الطعام ويمشي في الاسواق الدعوة لازم تصل الى كل الناس لان هو بيصرف فلوس لمنع كل الناس عن الدعوة يبقى احنا لازم نصل الى كل الناس كما ان المال ينفق وكلمنا المرة اللي فاتت قد ايه مكر الليل والنهار لصرف كل الاعمار وكل طبقات المجتمع يعني مش مثلا الصرف انه بيصرف الاغنياء ويقول للفقراء لا بيحاول حتى يصرف الفقراء ويصرف الاطفال والكبار والشباب والفتيات وما ارسلنا في قرية من نذير يبقى الاصل في الدعوة النذارة اي التخويف اني, إني نذير لكم بين يدي عذاب اليم المجتمع لما ينتشر فيه المنكر يبقى يحتاج الى التخويف اكتر يحتاج الى النذارة وخاصة لما يبقى مجتمع مترف زي هنا قال مترفوها وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال يبقى دي سنة ثابتة مين اللي رد المترفون لان هم الذين يملكون ادوات الوصول للناس معهم الادوات لهم السلطة هم اللي بيتكلموا الا قال مترفوها هنجد ان القرآن استعمل لفظ مترف مش واحد هو مش غني يعني ايه مترف اولا مترف جاي اسم مفعول يعني في حد اترفه تاني مترف يعني ده بنسميه في اللغة ايه اسم مفعول يعني مش مترف لا واحد اترفه هو اصبح مت... زي كلمة منعم منعم يعني ايه حد اداله نعمة فكلمة مترف أي أترفه العلماء اختلفوا مين اللي أترفه بعض العلماء قال زي ابن عاشور قال هنا الذي أترفه هو الله عز وجل الله عز وجل أعطاه النعمة فلم يشكرها فكلمة مترف هي أصلا كلمة تذكر بالله أن الذي أعطاك النعمة هو الله أنت لم تأتي بهذه النعمة من عندك أنت لم تخلقها الله عز وجل أعطاك النعمة وقيل مترف أي أصبح طاغية أطغته النعمة يعني اللي خلاه كلمة مترف معناها طاغي اصلا كلمة الترفة مش الطرفة الطرفة بالطاء دي اللي هي الايه النكتة يعني الترفة اللي هي جايه من الطرف بتاء قيل ده المكان المنتبر العالي في الشفة العليا في مكان كده اعلى شوية في الشفة العليا قالوا دي بيسموها وان كان بعض اللغويين اعترض على ده زي ابن فارس لكن كثير من المفسرين نقل ده كثير من اللغويين في كتبهم نقل المعنى ده وقال ان اصل الترفة ان واحد يبقى اعلى عن الناس فكلمة مترف ان واحد يمتلئ ودي حتة بتبقى منتفخة في الشفة واحد ينتفخ بالمال فيشعر بعلو على الناس ده اصل كلمة المترف احساس بالعلو على الناس بما معه من مال يبقى تاني المترف مش قضية واحد غني لا واحد طغى بما معه من مال حاسس ان هو اعلى من الناس هي دي الذين استكبروا استكبر بالمال لذلك قالوا نحن احنا بس اكثر اموالا واولادا احنا اللي معانا اكتر منكم يبقى كلمة المترف فيها طغيان وتجبر وتعالي وتكبر بما معهم من نعمة الا قال مترفوها قالوا ايه المترفون وكلمة مترفوها الهاء دي عايدة على الايه انا عايزكم تبقوا صحيين شوية الهاء دي عايدة على ايه على القرية يفتح عليك عايدة على الايه على القرية يبقى كل قرية ليها مترفة بمعنى ايه كل بلد القرية مش مقصود بها في القرآن مصطلح القرية اللي جنب المدينة عندنا لا قرية تجمع سكني كل قرية في ناس بتسيطر عليها عارف زي ما بي... اظن مثل مش فاكر مين اللي قالوه يعني لكن ذكر الأستاذ عبد الكريم بكار بيقول في كل لحظة يولد مغفى واحد مش عارف ما بيفهمش في التجارة يولد اثنان للمتاجرة به يعني واحد معاه فلوس وعايز يشتري حاجة ولسه ما بيفهمش في الأسعار في اثنين على طول بيظهروا ايه يضحكوا عليه في كل لحظة يولد مغفل اللي هو زي مثلا ما اروح اشتري مثلا حاجة وانت مش فاهم في الأسعار ولا حاجة يطلع لك اثنين يقول لك تعالى احنا هنجيب لك هنظبطها هنجيب لك احسن حاجة بارخص سعر تفاجأ لما تروح ان الايه الحاجة اللي انت جايبتها دي تترمى في الايه المهم فكل قرية في ناس بتسيطر عليها بيعرفوا يوصلوا للمراكز انت تروح كل مكان كده تعرف ان ايه تدخل الشغل كده يقول لك من الاخر عي- اللي بيخلص لك ال- فلان ده فلان ده الدرج بتاعه ما بيتقفلش فلان في المصلحة الحكومية دي هو اللي ايه اللي ماسك الموضوع انت بتبقى عارف ان كل مكان في واحد بيسيطر على الدرج بتاعه ما بيتقفلش كناية عن ايه كأنه شغال كتير طلع ورق وبيشتغل كتير آه. هنا آه. بي- بيقبل ال ال ال آه. المهم فأنا قصدي كلمة مترفوها كل قرية كذلك جعلنا في كل قرية سورة الأنعام ها أكابر مجرميها ليمكروا فيها كل قرية فيها أكابر المجرمين وبيركزوا دايما على زي ما قلنا برضه قبل كده في شرح سورة الأنعام على المدن على العاصمة تلاقيهم يس- يسيطروا على الأماكن المهمة ما يشغلش باله بالحاجات اللي إيه يسيب ال- الصغيرين يلعبوا في أماكن معينة أكابر المجرمين بيسيطر على المفاصل الرئيسية سيطروا على سوق ذهب سيطر على سوق حديد سيطر على يسيطر على الحاجات الرئيسية اللي لا غنى لأي مجتمع عنها سيطر عليها خلاص وكذلك وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال قال هنا بدأ يبقى في مواجهة احنا قلنا سورة سبأ من أكتر السور اللي فيها كلمة قل أكتر سورة في القرآن فيها كلمة قل الأنعام أظن تليها سورة سبأ كلمة قل يعني فيه حملة إعلامية شرسة ضدك وانت بترد وهم معاهم عدة وعتاد وانت ما معكش فهم لما انت قلت في الصفحة اللي شرحناها المرة اللي فاتت قل من يرزقكم قل لا تسألون عما أجرمنا قل يجمع بيننا قل أروني الذين ألحقتم أربعة قل ورا بعض هو بدأ يرد عليك قال لك إن بما أرسلتم به كافرون وما دي نكرة استغراق كل اللي انتوا جبتوه مش موافقين عليه إن بما أرسلتم به كان ممكن يقول إن بما أرسلتم كافرون إن بما أرسلتم به اللي انتوا جبتوه وتحركتوا بيه في المجتمع ده احنا رافضينه تماما ال- كلمة به يعني كانوا بقى دي بيسموها بقى المصاحبة يعني الرسل كانوا يصحبون الوحي في كل مكان يذهبون فيه بمعنى كانوا يتكلمون بالوحي في السوق يتكلمون زي ما بيروى في بعض الأثار ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة المطففين نزل السوق وقرأها سورة المطففين نازلة لمين المقطع الأول لمين للتجار ه- هروح أقولها للمش تجار ليه فنزل السوق وقرأها عليهم فأرسلتم به كانوا يصحبون رسالاتهم في كل مكان فقالوا كل اللي انتوا اتحركتوا بيه ده لأن قلنا كلمة في قرية تدي برضو معنى للتغلغل في المجتمع إن بما أرسلتم به كافرون كله طب ليه طب الأسباب طب الوضوح مفيش هو كده زي ما المستكبرين في سورة الأعراف من قوم صالح قالوا للمستضعفين إن بالذي آمنتم به مش بالرسل كمان أي حاجة أنتوا هتؤمنوا بيها احنا كفار بيها طيب بدأوا بما إن في حملة إعلامية شرسة ما ينفعش يقول أنا كافر كده وخلاص لازم يرد يقول شبهة وقالوا أي المترفون أيضا قالوا إيه بقى قالوا شبهة تخدع الناس لأن المترفين إيه، ال- الرئاسة بتاعتهم والمركز بتاعهم قائم أساسا إن في مستضعفين لو المستضعفين سابوهم ومشيوا ما عدلوش مش هيبقى ليهم موقع يعني زي ما فرعون لو جنوده سابوه خلاص مش هيبقى له مكانة لذلك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لو الجنود سابوا فرعون هو هيبقى شخص وده ضعف البشر ان قوته دايما خارجية مش داخلية مش في نفسه لذلك الملك سبحانه وتعالى سبحان الله تأتي لحظة يميت فيها الخلائق كلها سبحانه وتعالى تيجي لحظة يقول لمن الملك اليوم لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى الملائكة وحملة العرش وكل الخلق ويقول لمن الملك اليوم لكن البشر يحتاجون إلى المساعدة إلى المعونة فالمترف خايف على اللي معاه فيدي شبهات عشان يثبت اللي معاه لأنه بدأ يتهز الكلام الآيات اللي فاتت تهز أي مستضعف الآيات بتاعت المستكبرين حوار المست- المستكبرين والمستضعفين وإن ال- المستكبرين هيجوا يوم القيامة يقولوا للمستضعفين ملناش دعوة بيكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين تخيل مستضعف يسمع الآيات دي يبص للمستكبر كده حق الكلام ده حق لما يجي يوم القيامة هت... هتبعني وهتقول أنحن صددناكم عن الهدى معقول الكلام ده فلازم المستكبر هنا والمترف يقول شبهة يثبت بيها اللي معاه ان هو على الحق اي المترف فقال ايه وقالوا قال شبهة وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وقلنا دي من الايات المهمة في السورة اللي بتعرفك جو السورة ومدى الاستضعاف المادي اللي فيه المسلمين في اللحظة دي وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وبالتالي ايه يعني انتوا اكثر اموالا واولادا بنى حط قاعدة موجودة واقعية مش كذب هم أكثر أموالا وأولادا فعلا استعمل جزء من الحقيقة وبنى عليه جزء كبير من الباطل قال فبالتالي بما إن أنا أكثر أموالا وأولادا ودي حقيقة واقعية أنتوا شايفينها أيها المستضعفون أهو شايفينها أيها الناس أنا معايا فلوس أكتر منه إذا ربنا بيحبني عنه إذا أنا اللي صح عنه ودي عقيدة خطيرة جدا بالرغم من تفاهتها لكن أثرت على ملايين من البشر بل هي شبهة العصر دي شبهة العصر الآن زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن فتنة أمتي في المال دي شبهة العصر إزاي الغرب الكافر متقدم والمسلمين اللي على الحق مستضعفين يبقى أكيد هما مش غلط إيه علاقة إن معاه فلوس بأنه صح أو غلط في العقيدة هذا التلازم خطأ وطبعا دي عقيدة القرآن نفاها لأهميتها في أكتر من موضع فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الآية بعدها بتقول إيه كلا المفهوم ده غلط ده حتى الآية تاني فأما الإنسان إذا إيه ما ابتلاه ربه فأكرمه هو لما جه يقول قال ربي إيه أكرما ما قالش ربي ابتلاني هو خد الجزء الثاني هو قال ربي أكرما أيوة ربنا أكرمك ابتلاء مش تشريفا ربنا اداك فلوس ابتلاء هو لو كان قال الله ابتلاني فأكرمني فسأشكر كان كلامه صح لكن هو قال ربي أكرمني يعني أنا كده صح لذلك شبهة مهمة ورد كتير في القرآن آيات تتلى في سورة فصلت على قوم عاد من أول السورة آيات تهد الجبال ويجي قوم عاد يقولوا ايه اما يسمعوا الايات رسل تأتيهم من بين يديهم ومن خلفهم يقولوا ايه من اشد منا قوة ايه علاقة الايات اللي بقولها لك بان انت معاك دبابة او طيارة برضو سورة مريم واذا تتلى عليهم اياتنا بينات المسلمين راحوا للكفار وقرأوا عليهم الوحي واضح يرد يقول ايه قال الذين كفروا الذين امنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا مين اللي معاه فلوس كتير تقرأ عليه القرآن يقول لك مين اللي معاه فلوس كتير فترد تقول لهم فلوسك دي مش هتعمل لك حاجة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وأثاثا ورئيا كان في ناس على فكرة معاها فلوس أكتر منك وربنا أهلكها فخسفنا به وبداره الأرض فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وبالتالي وما نحن بمعذبين ربط العاقبة في الدار الأخيرة بالمال دي نقطة بتسري في المجتمع من غير ما نشعر على فكرة من غير ما نشعر لذلك حتى في, في بعض من صاحب الأنبياء سيدنا أيوب عليه السلام مكث في بلائه ثمانية عشر عاما 18 سنة في البلاء تخيل كان له صديقان ملازمان لفظه كل الناس ما عدا اثنين يذهبان معه ويروحان معه يغدوان معه ويروحان معه فجه في لحظة واحد فيهم بيقول للتاني ايه والله ما اظن الا ان ايوب اذنب ذنبا لم يذنبه احدا من العالمين ربط ما بين البلاء والذنب ايه العلاقة فراح التاني قال لسيدنا أيوب قال له صاحبك بيقول كذا كذا كذا قال والله ما أدري ما ذاك ولكني كنت أمر على رجلين أسمعهما يقسمان بالله فأكفر عنهما مخافة أن يذكر اسم الله على باطل ده شوف كان بلغ من تعظيم ربنا قد ايه الشاهد ان هذا التفكير يتغلغل للإنسان من غير ما يشعر التفكير المادي بيوصل التقييم التقييم المادي للعقائد أنا عايز أقول لكم الموضوع ده بيجي إزاي اولا دي فطرة في الانسان حب المال فطرة في الانسان انسان فطر على حب المال الطفل من وهو صغير بابا انا عايز دي تحط ايدك في جيبك وتطلع فلوس تجيب له اللي هو ايه عايزه بيتربى ان الفلوس بتجيب بتحقق المقاصد تيجي في مرة عايز دي معيش فلوس يبدأ ينشأ الانسان ان المال هو اللي يحقق الايه ال- ال- السعادة يكبر الموضوع ده يبقى عقيدة عنده ي- يبقى يزيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا ولو لو عاي- ولو بقى معاه اتنين عايز ثلاثة بيوصل لدرجة انه يبدأ يقيم اي فكرة تطرح عليه على حسب المال تقول له على حاجة يقول لك دي بتجيب فلوس ولا لا بتجيب فلوس تبقى صح ما بتجيبش فلوس تبقى غلط لذلك قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرفين أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة و- و- نو- آه، ابن عباس بيقول دي نزلت في الأعراب كان يجي يقول احنا هنجرب الدين ده هنجرب الشريعة جابت فلوس يبقى الشريعة صح ما جابتش فلوس يبقى الشريعة غلط هو ده التقييم ال- المادي لأي عقيدة تقول له مثلا الربا حرام يقول لك لا الربا بيجيب فلوس يبقى مش حرام طالما بيجيب فلوس يبقى مش حرام هو ده تقييمه للأشياء ال- ال- المحل ده حرام الشغلانة دي حرام لا بتجيب فلوس يبقى مش حرام أصبح فيه تقييم مادي للإيه للعقائد وده خطر بي- الموضوع بيتطور لدرجة ان يبقى فيه ولاء وبراء على العقيدة اللي هي عقيدة المال ان يحب الحاج... اللي معاه فلوس اكتر ويبغض الفقراء بقت عقيدة بتنمو وتزداد بتبقى عبودية تعس عبد الدينار بل تصبح عقيدة قتالية للمال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث عجيب جدا في آخر الزمان يحسر الفرات عن جبل من ذهب خلاص فيقتتل الناس عليه فيموت من كل تسعة وتسعين فيموت من كل مئة تسعة وتسعون رجل كل ما يروحوا مية يموت تسعة وتسعين ويتفضل واحد يقوموا رايحين مية فيذهبون تخيل مئة واحد رايحين يقول أحدهم يقول كل واحد منهم لعلي أكون الناجي رايح بنسبة نجاح كام واحد في المية مش انه مش انه هينجح او وال 99% انه هيسقط 99% انه ايه انه هيموت ويروح شوف العقيدة ال- ال- المال ممكن يوصل الانسان لايه انه ممكن يروح مكان 99% هيموت ويروحوا عشان الفلوس وتيجي تكلم الناس في صلاة الفجر يقول لك اصل ال- مش عارف البرد وال... ولا الجهاد في سبيل الله تيجي تكلمهم في اي حاجة تلاقي الاعذار ظهرت فالمال بيصبح لذلك دول المترفين لما بيردوا ده بيدافع عن عقيدة لكن انت هتيجي تضيع المراكز اللي احنا عملناها مستحيل هنسيب قتال هيقتلك هيخرجوك من قريتك مش هيسيبوك انت هم فاهمين كويس معنى لا اله الا الله انت تطعن ليس في اصنامهم هو الأص- الصنم بيرميه ويجيب غيره ده عادي بيجيب شوية طين ويجيب الكلب بتاعه يتبول عليه ويعمل صنم هو ما عندوش مشكلة في الاصنام انت بتهد المراكز بتاعته لذلك في قول الله عز وجل واستعينوا سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الإمام الطبري بيقول معنى جميل جدا بيقول الخطاب هنا استعينوا بالصبر والصلاة لرؤساء وأحبار اليهود بيطلب منهم أن يتنازل عن رئاسته وعن ماله وينزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل أن هذا أمر عظيم ده أمر صعب لن تستطيعوه إلا بالصبر والصلاة فاهمين المعنى ده؟ لدرجة أن بعض المفسرين فسر كلمة الصبر بالصوم انك انت تتعود انك تترك المباحات حتى تستطيع انك تترك الحرام فترك ال- وإنها لكبيرة أمر صعب كلام الإمام الطبري انتهى عند موضوع استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة الهاء دي اختلفوا فيها بتعود على إيه قد تعود على هذا الأمر المطلوب منهم ترك الرئاسة وترك الدنيا صعبة مش سهلة احنا بنتكلم بس وإحنا قاعدين موضوع صعب فالمترف هيقاتل عن هذه العقيدة عقيدة المادة عقيدة المركز اللي بناه مش هيسيبه فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وبالتالي وما نحن بمعذبين بنقول للأسف هذه العقيدة أصبحت منتشرة بين بعض المسلمين وهم لا يشعرون إن يقيم الشيء على حسب الإيه؟ على حسب الفلوس اللي بتجيبه يقيم العقائد أو المبادئ أو الأفكار أو الأشخاص على حسب المادة وغالب أتباع الأنبياء ودي سنة فقراء ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي واتبعك الأرذلون هرقل لما سأل أبو سفيان يتبعه الأغنياء من الفقراء قال الفقراء غالب أتباع الأنبياء الفقراء ال ال وإن كان في أغنياء بيتبعوا الأنبياء لكن أقول الغالب الأمر بيبقى عليهم صعب إن يترك كل هذا هو مش مطالب منه إنه يترك ده لكن الرئاسة اللي هو فيها هيتركها وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وبالتالي بنى عقيدة هنا خطر غيبية على عقيدة مادية واقعية قال وما نحن بمعذبين فالكلام شقين شوف بقى الرد وطالما جت شبهة يبقى لازم في رد إلا لو كانت شبهة تافهة تكررت ويكون الإعراض ردا أحيانا في القرآن يكون الإعراض ردا أحيانا في القرآن إما لتفاهة الشبهة أو لأنه هو بيجادل ما ضربوه لك إلا جدلا هنا الرد كان في سورة مريم لما قالوا نحن آه لما قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية كان الرد عادي في ناس كان معها وأهلكت كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وأثاثا ورئيا الرد هنا مختلف سورة سبق معهم أموال وأولاد كتير كلمة السعي للصد عن سبيل الله جت مرتين في السورة جت مرة بصيغة الماضي في الأول والذين سعوا في آياتنا معاجزين وجت مرة هنا بصيغة المضارع والذين يسعون في آياتنا معاجزين فأولها أولئك لهم عذاب من رجس أليم وهنا أولئك في العذاب محضرون بيبذلوا مجهود ضخم جدا للصد عن سبيل الله الجملة بتاعتهم شقين الشق الأول احنا معانا فلوس أكتر الشق الثاني الفلوس دي هتنفعنا يوم القيامة رد على الشق الأول إن الفلوس اللي معاكم دي مش من جهدكم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون يبقى الآية دي ردت على الإيه هنا في رد تفصيلي هيجي الوقت من أربع آيات على الشبهة دي الرد الآية الأولى بترد على الجزء الأول بتاع إيه نحن أكثر أموالا وأولادا طب تعال نقف نقطة ونتكلم أولا أنتوا أكثر أموالا وأولادا لازم نفهم ونأكد قبل ما نشوف اللي هيبنى عليه ان الفلوس اللي معاكم دي من رزق الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل قل لهم ان ربي انا الذي ادين له واخضع له واعبده وادين له ربي هو الذي اعطاكم وهو قادر على ان ياخذه منكم ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون هذه الحقيقة أن الرزق بيد الله ولو يشاء لمنعه عنكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء على جنتك فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب إذا ما عندكم من قوة وما عندكم من عتاد هو من رزق الله ابتلاء لكم ليس بجهدكم الله قادر على أن ينزعه منكم مش قصدي ليس بجهدكم يعني هم ما بذلوش مجهود لا هم بذلوا وتعبوا لكن أقصد أن الله عز وجل يسر لهم ذلك ازاي ربنا يصلهم ذلك قال الله عز وجل أما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة ييسر إلى جهنم نوله ما تولى هو اختار الطريق ده أيضا دي, دي برضو مهمة مهمة للمشركين الآية دي وللمسلمين إن السؤال المعاملة المادية في الأرزاق يستوي فيها الكافر والمسلم بمعنى ان اللي هيبذل هيعطى هتشتغل هتاخد مسلم او كافر اللي هيحط البذرة الكويسة في التربة الكويسة ويسقيها الماء هتنبت اللي حط البذرة ده مسلم او كافر ملهاش علاقة هل ده على طول لا مش على طول يعني دي سنة عامة في سنن مقيدة ليه ودي نقطة مهمة جدا موضوع هيبقى طويل مش هينفع ندخل فيه مسألة سنن ربنا سنن ربنا تعمل متداخلة مش منفردة ليه سنة ان اللي بيشتغل في الدنيا هياخد واللي هيحرث في الدنيا نزد له في حرثه في سنة مقيدة ليها اللي هي قول الله عز وجل اللي جت مرة واحدة في سورة الايه الإسراء ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لكن بشرط ما نشاء لمن نريد القدر اللي ربنا يشاءه للشخص اللي ربنا يريده يعني ممكن اتنين كفار يشتغلوا نفس الشغلانة ويتعبوا نفس التعب بنفس المستوى من الذكاء ده ياخد وده ما ياخدش ممكن واحد مسلم وواحد كافر اتنين يتعبوا نفس التعب بنفس المستوى الذكاء بنفس الشغل الكافر ياخد والمسلم ما ياخدش وممكن العكس المسلم له سنن اخرى له معاملات تانية في الرزق هتيجي دلوقتي له سنة تانية بالرغم ان هي نفس السنة بتاعت البسط والتقدير ان ربي يبسط ويقدر المؤمن له سنة تانية في المعاملة هتجيلنا الوقت وبنفس ال- الالفاظ لكن بزيادات مختلفة انتوا تهتوا صح معايا طيب يبقى الرد الاول على كلمة نحن اكثر اموالا واولادا الاية بتقول لهم ان اللي معاكوا ده من بسط الله لكم ولو يشاء الله لأخذه منكم المعنى الثاني للآية برضو ان اللي انتوا فيه ده سنة يستوي فيها المؤمن والكافر بمعنى ان برضو فيها تحفيز للمؤمن ان ما تعتقدش ان عشان انت مسلم وقاعد وهو كافر وشغال انت هتاخد المسلم اللي قاعد هياخد والكافر اللي مش شغال مش هياخد لا اشتغل عشان تاخد واعدوا لهم ما استطعتم لازم هت... لازم تبذل هم يعني ان تكونوا تألمون فانهم يألمون هم شغالين طول اليوم بي- بيطحنوا شغل فانت لازم تشتغل ولازم تبذل ده الجزء الاول من الايه من الايه نحن اكثر امرنا ولادا الجزء الثاني الدار الاخره وما نحن بمعذبين بعد ما فهمناه وبعد ما الايه فهمت المشركين وفهمت المؤمنين ان دي سنه يستوي فيها الكافر والمسلم وزي ما قلنا السنه دي مهمه مش معنى ان انت مسلم ان ال- الرزق هيجيلك بدون سبب لا لازم تشتغل وفهمت المشركين ان اللي معاك ده ب- برزق من الله الله عز وجل قادر على ان يمنعه عنكم في اي لحظة بعد ما الاية دي فهمت الاية التانية بقى بترد على وما نحن معذبين وما اموالكم ولا اولادكم خلاص هي معاكم كتير بالتي تقربكم عندنا زلفى اعلاقة الفلوس بالقرب من الله الوقفة هنا في الآية أول وقفة معانا وكأن الغرض الأساسي في هذه الحياة ومن كل ما تملك هو إيه إنك أنت تحصل الإيه القرب من الله يعني ربنا بيقول لهم إن وما أموالكم ولا أولادكم بالتي إيه تقربكم كأن المؤمن غرضه لو هيدفع كل فلوسه عشان إيه عشان يقرب من ربنا فربنا بيقول للمشركين كل فلوسكم وكل أولادكم لا تقربكم عندنا زلفى ودي الغاية الأساسية من من الوجود في هذه الحياة أولئك الذين يدعون أي ال- ال- ال- الملائكة التي يعبدها المشركون أولئك الذين يدعون أو الجن الذين أسلموا أولئك الذين يدعون سورة الإسراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يا ترى مين أقرب واحد عند ربنا الملائكة والجن المسلمون والأنبياء والصالحون يجتهدون أيهم أقرب عند الله عز وجل فربنا بيقول للمشركين الفلوس اللي معاكم دي كلها لا تقربكم عندنا لا لن تنفعكم يوم القيامة مفيش علاقة بكتر الفلوس بأنك أنت على الحق وزي ما قلنا دي نقطة مهمة جدا عقيدة للأسف استشرت التفكير المادي بتاع بني إسرائيل انتشر إلى بعض المسلمين التقييم المادي إن فلان حصل له حاجة يبقى حاجة سيئة يبقى أكيد غلطان مش على الحق فلان جاله فلوس يعني هل هزي نصر هزيمة المسلمين في أحد وانتصار المشركين يدل على ان المشركين على الحق يعني ده تفكير آه، خاطئ وانا سمعت احد الناس احد ال- الاعلاميين المشهورين يعني بيقول انتوا عاملين تقولوا اسرائيل كفار اسرائيل كفار طب ما اسرائيل متقدمة دنيوية ما هو ايه العلاقة ايه العلاقة بين التقدم الدنيوي عمالين تقولوا ان الاعصار مش عارف جيب سبب الذنوب بطلوا بقى التفكير ال... سبحان الله هذا قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل فالتفكير ده بي- بينتشر احيانا بين المسلمين وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أي لكن يعني كده الأغنياء هيفضلوا طول عمرهم وحشين لا من آمن وعمل صالحا هنا عمل صالحا السياق ممكن يخصصها أي أنفق ماله وعلم ولده أنفق ماله وعلم ولده اللي هينظر ولده للدين وينفق ماله لنصرة الدين ده اللي ينفعه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء المكثرون هم الأقلون يوم القيامة اللي معاه فلوس كتير ده هيبقى أقل الناس يوم القيامة كلهم إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أعطى من بين أمامه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله ومن خلفه يعني اللي بأنفق وقالوا تعدد الجهات لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده قالوا يعني تعدد وجوه الإنفاق بينفق في كل أوجه الخير طلب علم جهاد فقراء في كل أوجه الخير إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فإذا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات يأمنون جزاء الضعف بما عملوا قالوا يضاعف لهم الحسنات وده لذلك الفقراء قالوا, قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه ذهب أهل الدثور بالأجور قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء معهم فلوس بيعملوا بيها حاجات كتير إحنا مش عارفين نعملها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم على التسبيح والتحميد والتكبير والأغنياء عملوها النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الغني ممكن يعمل طاعات الفقير ما يعرفش يعملها وده فضل ربنا يؤتيه من يشاء عشان كده له جزاء زيادة ولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون لم يكن يأمن لم يكن يطمئن بالمال كان يطمئن بالله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير إيه اطمئن بي... اللي كان بيطمئن بالمال ما كانش بينفقه لانه كل ما يصرف المال كل ما الطمأنينة عنده ايه بتقل المؤمن العكس كل ما يصرف المال كل ما الطمأنينة عنده ايه تزيد يطمئن اكتر يطمئن ان ربنا هيعوضه وما هتجي لنا اهو طيب يبقى ال... لما تيجي شبهة وانت بترد عليها لازم تحط في اعتبارك اكتر من حاجة اولا تفاصيل الشبهة ثانيا المستمع للشبهة من المؤمنين فنجد ان السياق بيخاطب المشركين وبرضه بي- بيخاطب مين المؤمنين بالرغم ان الشبهة اللي قايل- اللي قايلها المشركين فهنا جه في النص الا من امن وعمل صالحا ده تحفيز للمؤمنين ان ينفقوا اموالهم في سبيل الله وربنا بيقول لهم انتوا بتقولوا ان انتوا معاكم فلوس كتير الفلوس دي هتخليكم مش معذبين كيف وانتم تنفق تنفقونها في الصد عن سبيل الله هي دي بقى والذين ايه والذين يسعون في اياتنا معاجزين يعني كيف تدعون ان اموالكم واولادكم تقربكم عند الله وانتم تنفقونها في الصد عن سبيل الله عكس بقى من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا يبقى الآية الأولانية إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء رد على كلمة نحن أكثر أموالا وأولادا الآية الثانية وما أموالكم ولا أولادكم رد على وما نحن بمعذبين الآية الثالثة مقياس نفع المال حق. طب يعني انت طلعت بعد الآيتين دول طب يعني المال حلو ولا وحش فاختم الآية الثانية والآية الثالثة يقول لك المفتاح اللي تقيم بيه هل المال ده كويس ولا وحش و- وخوض كتير هل الغني أفضل ولا الفقير انت عندك مفتاح كي في ماذا تستعمل المال المؤمنون استعملوه في طاعة الله فلهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون والكفار يسعون ب- بهذا المال في آياتنا معاجزين فأولئك في العذاب محضرون في مفتاح بتقيم به المال هل هو خير أم شر المال في حد ذاته المال في حد ذاته هو ممكن يتحول إلى خير أو إلى شر على حسب الاستعمال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اداك مفتاح تحل بيه أزمة اللي, اللي ربي أكرما وربي أهانا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء يستعمل مفتاح الشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء استعمل مفتاح الصبر كان خيرا له يبقى السراء ولا الضراء حلو ولا وحش على حسب التعامل يعني واحد جات له نعمة دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة على حسب المعاملة هتعمل ايه بالنعمة هتشكر يبقى حاجة كويسة هتكفر يبقى بقت, يبقى بقت مصيبة عليك ده بقى, بقى بقت مصيبة عليك ذلك أحد معاني قول الله عز وجل وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم النجاة دي بلاء اختبار يعني أحد معاني البلاء هنا أنه معنى على حقيقته أي ابتلاء النجاة كانت بلاء فأساءوا هذه النعمة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها يبقى سقطوا في البلاء عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض دي نعمة هي هي القضية فإيه فينظر كيف تعملون فاختام آية 2 والآية الثالثة في السياق الرد على الشبهة بتديك مفتاح تقيم هل المال والولد خير أم شر فيما تستعمله معايا فهمنا ال... ال... طيب الآية الرابعة والذين الآية الثالثة والذين يسعون صيغة المضارع أي لا يتوقفون ودي نفس معنى كلمة مكر الليل والنهار يبقى الذين يسعون صيغة المضارع تدل على أنهم لا يتوقفون عن الصد عن سبيل الله بمعنى كل ما تجيله فلوس يصرفها في الصد عن سبيل الله كل ما يجيله منصب يستعمله في الصد عن سبيل الله والذين يسعون في آية اتكلمنا عنها في أول السورة التغلغل عايز يحارب آية آية مش عايز يحارب القرآن على بعضه لا عايز يحارب القرآن آية آية عايز يصد عن أحكام الدين حكم حكم من أول التوحيد والعقيدة مرورا بالصلاة والكلام بقى عن الحجاب حتى الختان حتى السنن عايز يحارب كل حاجة الذين يسعون في آياتنا معاجزين يظنون أنهم يعجزون الله أو في قراءة معجزين يريدون أن يظهروا عجز هذا الدين وفي معنى معاجزين قيل مثبطين عايزين يثبطوا المؤمنين أولئك في العذاب محضرون محضر يعني هيتمسك هو كان عايز يعجز الله زي الجن لما قالت وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه إيه هربا فكلمة معاجزين كأنه هيظن أنه يفلت من الله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون هو معتقد أنه هيفلت من ربنا فكلمة معاجزين جه معاها كلمة إيه محضرين هيتمسك وهيتجاب هيحضر هيتجاب هيحضر أولئك في العذاب إيه محضرون طيب الآية الأخيرة بقى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين مش الآية دي لسه جاية قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس يدعون لماذا تكررت ليه في الرد ده سياق الرد على شبهة نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ليه تكررت الآية دي العلماء ليهم أكثر من توجيه ليه تكررت كتير من العلماء قال معنى لطيف جدا وأظن أول من ذكر ابن عطية أو الزمخشري فيما أذكر يعني قال الآية الأولانية إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر دي كانت للمشركين رد على المشرك إن أنت بتقول نحن أكثر أموالا وأولادا أي ما عندكم من مال هو بسط من الله عز وجل لمن يعني ده ايه ان رب يبسط رزق لمن يشاء الآية الثانية تصبير للمؤمنين خطاب خاص للمؤمنين لذلك في زيادتين في الآية الثانية عن الأولانية في لفظتين زيادة ايه اللفظة الأولانية ها من عباده واللفظة الثانية له يقول لك عشان دي تلخبط في الحبس اللفظة الأولانية زيادة ايه من عباده جت مع البسط ان رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده قالوا عباده الاضافة دي اضافة تشريف وغالبا في الاستعمال القرآني غالبا تأتي للمؤمنين فكأن هنا اثناء الرد على الشبهة حصل التفات لتثبيت المؤمنين إذا كان المترف خايف على المستضعفين اللي هو بيستضعفهم الداعية يخاف على المؤمنين ولازم ينصحهم لازم ينصحهم ما تيجي شبهة يبصرهم ويفهموا فكأن حصل التفات اللي قال ان الخطاب ده للمسلمين قال كأن حدث التفات هو رد عليهم قال لهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم كفي الخطاب ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف ما عملهم في الغرفات آمنون والذين يسعون اللي هم أنتوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون وبعدين حصل التفات للمؤمنين تقول لهم بصوا إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده أنتوا ليكم معاملة خاصة بسط الرزق للكافر عذاب واستدراج وبسط الرزق للمؤمن التقي خير من عباده ده من ربنا حاجة ليك ويقدر لما بقى طب, طب البسط معروف عشان كده قال من, من عباده خير للمؤمن التقي لو هيستغله في الطاعة طب والتضييق قال ويقدر ايه ما قالش ويقدر عليه لذلك التانية انتوا تهتوا صح فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ابتلاه فقدر عليه ما قالش قدر إيه له وأما إذا ابتلاه فقدر إيه عليه رزقه عليه دي بلاء نزل عليه من فوق نزل على دماغه من فوق هنا يقدر إيه له أي يضيق من أجله يعني تضييق الرزق كان عشانه عشان ما يفتنش عشان يرفع في الدرجات عشان هو الخير له كان الأولى كان الأفضل إن ابنهم يموت في سورة الكهف لأنه لو كان فضل كان هيرهقهم من أمرهما عسرة كان الأفضل إن يحصل خرق في السفينة لهم يبقى يقدر له تضييق الرزق كان الأفضل للمؤمن فأنت بتلتفت للمؤمن بتقول له صح الله يبسط الرزق لمن شاء ويقدر لكن المعاملة دي معاكوا مختلفة البسط مع بركة والتقدير التضييق مع خير ورحمة ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أي من أجله زي ما قلنا المرة اللي فاتت حديث الرائع ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيدنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولكن لابد له منه لابد له منه فكلمة يقدر له أي يضيق عليه الرزق من أجله فهو خير له أي للمؤمن لكن يقدر بتاعة الكافر عقوبة عليه أما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم يقول الله عز وجل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قلنا العلماء قالوا في تكرار الآية دي في هذا السياق لهم رأي رأيين وطبعا يفتح الله عز وجل على من يشاء إلا يتدبر يفتح الله عز وجل على من يشاء من عباده بعضهم قال إن ده السياق الأول كان للكفار إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر مفيش كلمة من عبادي ومفيش كلمة له رد على الكفار إن اللي معاكم المال هذا بتقدير الله لكم وهذا ابتلاء بالنسبة للمؤمن هو أيضا من تقدير الله لكن يصحبه المعاملة يصحبه معاملة من الله في البسط هو يكرم عباده وفي التضييق هو يرحم عباده بهذا التضييق لأجلهم إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وقلنا هنا كأن حدث التفات وأمر موجه للداعية قل بعد ما قلت للكفار قل للمؤمنين بعد ما رديت على الكفار اشرح للمؤمنين ثبتهم وفهمهم وبصرهم وأنر لهم طريقهم فبعد ما قلت لهم الكفار بترد بتقول للمؤمنين إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ثم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ال- انت بقى تعاملك مع ال- المؤمن تعامله مش مع المال غير تعامل الكافر غرض الكافر ان يوصل لمرحلة انا اكثر منك مالا واعز نفر المكاثرة الهاكم التكاثر وهنا قالوا نحن اكثر اموالا واولادا غرض المؤمن من المال ان ينفق في سبيل الله ويحتسب حتى النفقة يضعها في في زوجته بيحتسبها ان هي صدقة وكل ما ينفق على اهله هو له صدقة يحتسبها المؤمن فربنا بيقول له البسط بقى اللي عندك ده مش عشان تقول لهم انا اكثر منك مالا عشان تنصر بيه دين ربنا في وقت الاستضعاف اللي احنا فيه في سورة سبع ده والدين محتاج في اللحظة دي اي حاجة لذلك وما انفقتم ايه من شيء اي حاجة درهم اي حاجة تنفقها في سبيل الله والذين لا يجدون الا جهدهم كان في ناس ما بيلاقيش غير اقل حاجة ينفقها في غزوة تبوك لدرجة ان قيل من معاني لا يجدون الا جهدهم يعني معهوش فلوس معاه جهد معاه صحة يروح معهوش غير الجهد يروح بالجهد ده يحتطب يبيع يجيب فلوس يطلعها لسبيل الله يعني هو اصلا ما عندوش فلوس هو ما عندوش غير جهد يبذله احد المعاني التي قيل فتخيل وصل مرحلة كده وكانوا برضو بيتريقوا عليهم لم يسلموا حتى هؤلاء من أذى المنافقين فيسخرون منهم سخر الله منهم فهنا وما أنفقتم من شيء فهو أي الله سبحانه وتعالى الذي يملك السماوات والأرض يخلفه تطمين للمؤمن المؤمن بشر لا بتطمنه تفهمه تشرح له لازم محتاج تطمين احنا بني ادمين محتاج لذلك القرآن ينزل يثبت المؤمنين كذلك لنثبت به فؤادك فانت بتقول له اللي هتنفقه ده ربنا هيخلفه عليه كتير من المفسرين قال لا يشترط ان يكون الخلف اللي ربنا هيخلفه عليك ده لا يشترط ان يكون هذا الخلف اللي ربنا يخلفه عليك ده لا يشترط ان يكون من نفس الجنس المال يعني مش معنى ان انت طلعت 20 جنيه لازم ترجع لك 30 جنيه لا ترجع لك بركة صحة صرف بلاء او رفعة في الدرجات يبقى المهم انك تبقى موقن ان دي هيخلفه دي قاعدة يقينية ده فرق بين اللي بيتعامل مع القرآن على انه حقائق ظاهر الامر ان اللي معاه 1000 جنيه ويطلع 100 صدقة بقوم 900 واللي معاه 1000 جنيه وتعامل بالربا بقوم 1100 ظاهر الأمور اللي اتعامل بالربا أكتر من اللي اتعامل بالصدقة لكن حقيقة الأمر العكس يمحق الله الربا يربي أن ينمي ويربي الصدقات يبقى الحقيقة عكس الظاهر المتبادر ذلك ربنا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سورة الروم هم لا يعلمون ولا يعلمون هو لا يعلم الحقائق ولكن يعلم الظواهر هو لا يعلم الحقائق لكن يعلم الظواهر لكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هو ما عندوش اهتمام بالغيب هم غافلون فهنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هيجيب لك ايه دي بتاعة ربنا وهو خير الايه الرازقين انت واثق بقى طب ايه هيجيب لي ايه يعني لا المثل اعلى انت ابنك لو مطمن لك تقول له لو عملت كذا هجيب لك مفاجأة عظيمة طبعا الطفل اول ما بيسمع كده بيعرف ايه انك مش هتجيب له حاجة او انك هتضحك عليه وده طبعا خطأ في تربية ال- زي واحد كاتب اكبر كذبة سمعتها وانا صغير يقول يا حبيبي الصدق وانا مش هضربك يقول يعني ايه وجسدي شاهد على هذا المهم فتخيل بقى لو ابن واثق في ابوه واول لما الاب يقول له اعمل كذا وانا هجيب لك حاجه بتحبها شوف الابن عنده ثقه ولله المثل الاعلى فربنا بيقول لك انفق وهو يخلفه وهو خير الرازقين اطمئن خير الرازقين يرزقك ان انت انفقت في سبيل الله ولا سيما في وقت الاستضعاف سوره سبأ ولا سيما في وقت الاحتياج لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أثناء الاحتياج ليتني أكون فيها جزعا حينما يخرجك قومك لاختيار للبذل اختيار البذل أثناء وقت الاستضعاف ده أعلى درجات الدين طيب ده الوجهة الأولى بتاعت وما آه إن رب يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له وهنخلص نقول الوجهة الثانية ونخلص الوجهة الثانية قالها الإمام البيضاوي بيقول لا مش ده المعنى أو هو ما اعترضش هو ذكر المعنى الثاني بيقول إيه بيقول الآية الأولى هي لعموم البشر لاختلاف البشر بعضهم عن بعض يعني بيقول معنى الآية الأولى إن رب يبسط الرزق لمن يشاء لأشخاص ويقدر الرزق على أشخاص آخرين يبقى بيقول ان معنى الآية الأولى معنى الآية الأولى ان الأشخاص مختلفين واحد غني وواحد تاني فقير إنما معنى الآية اللي تحت ان نفس الشخص ربنا ممكن يغنيه وبعد لحظة يفقره فكلمة له عايدة على الكلمة من عباده فمعنى الآية الثانية ان رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أي ويضيق عليه يعني أن الله قادر بعد أن بسط الرزق لفلان على أن يضيق عليه فلا تغتروا أيها المشركون بما معكم من مال فالذي بسط الرزق لكم قادر على أن يضيق عليكم وهكذا تتبدل الأحوال دائما الأحوال دائما ده معنى الآية عند الإمام البيضاوي وصلت تاني صلوا على النبي معنى الآية على قول التاني إن ليه اتكررت قالوا ان الآية الأولى الغرض منها اختلاف الأشخاص في الغنى والفقر وان المجتمع الغرض النهائي من الآية الأولى ان ربنا يقول لك المجتمع فيه أغنياء وفقراء ودي سنة ربنا الغرض من الآية الثانية أن الشخص الواحد يمر بظروف متنوعة قد يمر انه فترة يبقى غني ثم قد يفتقر الله يقدر عليه مصيبة يبتليه يكون فقير ثم احيانا يقدر له هو هو يبقى غني فمعنى الآية قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ربنا يختار واحد من العباد يديله رزق ويقدر له أي لهذا الشخص أيضا يضيق عليه فكلمة ويقدر له هيبقى معناها وبعد فترة من الزمن يضيق على نفس الشخص وما أنفقتم من شيء فالحقوا انفقوا وانتم معاكم فلوس قبل ما يجي وقت الفقر بادروا بالأعمال فتنا فهيبقى معنى الآية بالنسبة للمشركين لو على قول الإمام البيضاوي معنى الآية بالنسبة للمشركين لا تغتروا بما معكم من مال فالأيام دول قد تفتقروا ومعنى الآية بالنسبة للمؤمنين إن الشخص الواحد مع مال وأحيانا يبقى فقير فأنفق في سبيل الله قبل الفقر وضحت خلاص كده وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وبعد كده ويوم يحشرهم جميعا رجوع تاني للدار الآخرة توسطت هذه الآيات اللي عالجت القضية المادية بين شوطين من الدار الآخرة هكذا تعالج الماديات في جو الآخرة تعالج الأمراض المادية في جو من الدار الآخرة قبلها آيات عن الدار الآخرة وبعدها آيات عن الدار الآخرة في النص هنا علاج لهذا المرض المادي المتغلغل الذي توارثه بعض المسلمين من بني إسرائيل فتعالج الماديات الأمراض المادية اللي عند الإنسان لا تعالج إلا في جو معين من الدار الآخرة نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من فتن الدنيا وأن يرزقنا حسن الخاتمة قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة